مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث الرعاية التي تقدم للشباب كما قلنا أن الطفل له رعاية معينة حتى قبل ولادته في مرحلة الحمل وكتب كتيرة بتتكلم عن رعاية الجنين وأمه كذلك نقول أن رعاية الشباب تستلزم منا أننا نتأكد من رعايته قبل مرحلة الشباب يعني إذا قلنا إن شاب انحرف انحرافا خطيرا فلا بد أن نذكر أنه كان طفلا في وقت من الأوقات ولم تقدم له عناية في فترة طفولته أو في فترة ما كان صبيا أو فتى وانتهى الأمر إلى الانحراف في أيام الشباب لكن رعاية الشباب نتكلم عليها مباشرة من مرحلة الشباب مش معقول لازم العناية بالشباب تبدأ من فترة الطفولة وتستمر وتتابع إلى فترة الشباب في أشياء كتيرة نتكلم عليها من المؤثرات التي تؤثر على الشاب سواء في محيط المدرسة أو الدراسة عموما أو في محيط الصداقة أو في محيط الأسرة أو في محيط المجتمع جملة من رعاية الشباب إن إحنا نتأكد من صداقاته نتأكد من الجو المحيط به على رأي أحد الأدباء قال قل لي من هو صديقك أقول لك من أنت ويا ريت نقدر نكون للشباب صداقات معينه يعني نخلق اجواء من الخلطه والصداقه للشاب زي مثلا الكنائس اللي بيكون فيها نادي او اللي بيكون فيها مكتبه او اللي بيكون فيها انشطه معينه وبيجتمع فيها الشباب معا بتكون جو من الصداقه او الاسرات الجامعيه وكون الأسرات الجامعية بتبقى تحت رعاية الكنيسة وبتوجد جوا من الخلطة ومن الصداقة في رعاية الكنيسة كذلك أيضا جو مدارس الأحد لأن الشاب بينشأ في جو مدارس الأحد أو بيجي بعد هذه السنه الذي نلاحظه هو الآتي مدارس الأحد في ابتدائي يكون عددها كبير جدا في إعدادي يقل عن مرحلة ابتدائي في ثانوي يكون قليلا وجايز في الجامعة ما بيجيش إلا لو تحول إلى مدرس مدارس أحد إلى آخره فما السبب في كل هذا؟ السبب في كل هذا يتعلق بامور ثلاثه اما بالمناهج او المتكلمين او المستوى يعني احيانا لا نحترم عقليه الشباب ونعامله باسلوب لا يليق بسنه يعني لا نحترم سنه ولا نحترم عقليته الاولاد بيكبروا في العصر اللي احنا بنعيش فيه عصر الكمبيوتر والانترنت ووسائل الاعلام المتعدده بتكون عقلية الشباب أكبر بكتير من الأيام الماضية فلا بد أن المناهج تتفق مع هذا الوضع الولد بيجي الكنيسة لكي تشبع فكره وعقله وروحه فإذا وجد أن الكلام لا يشبعه لا يحضر مرة أخرى ولهذا ينبغي أن نعيد النظر في المناهج التي تقدم للشباب بحيث تكون مناسبة لعقليته وثقافته وللجو الذي يعيش فيه العالم في نمو المعرفة كذلك نوعية المدرس أو نوعية خادم الشباب ليس كل شخص يصلح أن يكون خادما للشباب نوعية خادم الشباب من ناحية عقليته من ناحية شخصيته من ناحية معاملته للآخرين من ناحية معلوماته من ناحية قدرته على إجابة أي سؤال يقدم إليه لابد الشباب يحتاج إلى نوعية معينة من الخدام إحنا ساعات بنعمل فصول إعداد خدام وبيتدرجوا بالتدريج يبقوا خدام شباب بينما خدام الشباب يحتاجون الى توعيه معينه والى دراسه معينه والى تدريب خاص الى اخره مش اي واحد يبقى خادم شباب كذلك ينبغي اننا ندرس نفسيه الشاب ومشاكل الشاب وما يحتاج اليه ولا يعيش الخادم في جو معين والشباب في جو اخر كذلك مع الشباب ينبغي ان يستخدم اسلوب الحوار وليس اسلوب التلقين أسلوب التلقين جايز ينفع لمرحلة الطفولة أو لمرحلة إعدادي مع الشرح المستفيض لكن بالنسبة لمرحلة الشباب يجب أن يدخل الخادم معهم في الحوار حينما يطلبون ذلك يعني يفتح أمامهم المجال زمان في الطفولة كنا نقول ده حرام وده حلال لكن في الشباب نحتاج إلى شرح الحلال وشرح الحرام ونجيب على الأسئلة التي تقدم حتى لو كانت أسئلة معارضة يعني مثلاً بعض الذين يتطرفون في الروحيات ويغلقون على الشاب من كل ناحيه وقد يحرجون انفسهم يقول له مثلا ابتعد عن التلفزيون التلفزيون ده حرام يقول له يا استاذ طب ده في دروس بيقدمها اساتذه اقوياء وبنستفيد منها حرام ازاي طب في بعض معلومات واخبار فيها ايه الحرام يقول له انا قلت كده وبس مش ممكن لابد من حوار لكي تقنعه وجايز تنتهي بانك انت تقول له خذ ما هو صالح واترك ما هو ضال دار دي نمره واحد ونمره اتنين لا تترك هذا الجهاز ياخذ غالبيه وقتك ويعطلك عن عملك الدراسي وعن عملك الروحي يشعر بانك بتحترم عقليته وانك انت فاهم الموضوع لكن التطرف في التدريس ان كله حرام آه، امر مش معقول هيضطر يسيبك ويمشي يقول الاستاذ ده مش عايز يتفهم مش عايز يتفهم وعايز يفرض رايه وما بيقنعنيش وما بيحترمش عقليتي هيقول كده الشباب ايضا يحتاج كثيرا الى حل مشكله وقت الفراغ كيف يقضي وقت فراغه هل تقدم له الكنيسه وسيله غير خاطئه يقضي بها وقت فراغه ما تقدرش تقول للشاب ما عندكش غير الروحيات هو ايضا يريد ال- الرياضه ويريد التسليه وما نقدرش نقول له ابعد عن الرياضه وابعد عن التسليه الذي تقدمه الكنيسه للشاب من جهه الرياضه ومن جهه التسليه التمثيل والمسرح هتقول له حرام يقول لك حرام ليه ما هو بعض الكنائس بتقدم تمثيليات وبتقدم مسرحيات المهم ايه نوع المسرحيه وايه نوع التمثيليه يبقى مفروض نقدم له ونشكر ربنا حاليا في بعض الابارشيات بتعمل افلام عن بعض الشهداء عن بعض القديسين في حاجات طلعت عن مرجرجس عن أنبا إبرام أسقف الفيوم عن أنبا أنطونيوس أب الرهبنة عن موضوعات أخرى ما فيش داعي نخش في تفاصيلها بتشغل وقت الذين ينتجون الفيلم ويقومون بتمثيل شخصياته وأيضا بتشغل وقت الشباب الذي يتمتع بهذا النوع من التسليم ولكن عندي ملاحظه احب ان اقولها في هذا المجال وهي ان احيانا تقدم مسرحيات او تمثيليات عن شهيد من الشهداء وتكون مراحل التعذيب شديدة جدا لا يحتملها الطفل أو الصبي ويبقى بيخاف يفتكر إنه لما يبقى مسيحي لازم يعذبوه ويتعبوه بهذا الشكل بالنسبة للكبار بتمر لكن بالنسبة للصغيرين بتتعب وحتى مش كل الكبار نفسيتهم بتقبل هذا الامر المهم ان نوجد مجالا للتسليه بالنسبه للشاب كذلك بالنسبه للشاب لا تجعله آه، صوره من شخصيتك انت بالذات افرض انت بتحب الهدوء وهو بيحب الحياة الاجتماعية أنت بتحب الخلوة هو بيحب الخدمة أنت بتحب الجدية الزايدة وهو بيحب المرح يعني لا تجعله صورة منك إنما الإرشاد السليم للشاب إننا نجعله لا يخطئ في حدود شخصيته واتجاهاته ما يجيش شاب يكون بيحب الثقافة والمعلومات وتيجي انت تقول له لا الكتاب بيقول ان الذي يزداد علما يزداد غما هيقول لك انا اللي هزداد غما اذا قعدت تحت ارشادك ويسيبك ويمشي ليه؟ لأن ده تعليم خاطئ نمي مواهب الشاب مسألة المواهب مسألة مهمة إذا اكتشفنا مواهب الشاب وعملنا على تنميتها في مثلا شبان يحبوا يكتبوا قصص يحبوا يكتبوا شعر في شباب يحب يرسم يعمل لوحات فنية في شاب يقدر يعمل تماثيل صغيرة تقول له كنيستنا لا تؤمن بالتماثيل وتكسر كل اللي عنده ده كلام مش تمام آه، خليه يعبر عن فنه ومواهبه بالطريقة التي يراها صالحة بحيث أنك أنت تصقل مواهبه ولا تجعل المواهب تنحرف بعيدا عن الله أو بعيدا عن الإيمان أو عن العقيدة أنا فاكر زمان وإحنا شبان صغيرين كان في أو مدرسين يعني صغيرين كان في مدارس الأحد آه، بيعملوا نشاط فني أثناء الصيف مرة من المرات مثلا كانوا بيتكلموا عن خيمة الاجتماع يخلوا الأولاد يعملوا خيمة والحاجات اللي في القدس يعملوها واللي في قدس الأقداس يعملوها وأنواع المذابح الموجودة يعملوها وملابس الكهنة يعملوها وكل الادوات المستخدمه الاولاد كانوا بيجدوا لذه في هذا الامر وكل واحد كان بيشتغل زي ما عايز في اولاد كانوا بيعملوا اركيت بانواع وفن عجيب آه، وكل واحد بيخترع اللي هو عايزه في اولاد كانوا بيعملوا حاجات يصبوها بالجبس وحاجات جميله جدا اسطمبات ويطبعوها وكان الأولاد بيبقوا فرحانين جدا أثناء هذا النشاط الصيفي المهم كيف تشغل وقت الشاب كيف تشغل وقت الشاب طبعا ممكن أن تشغله روحيا بأنه يتعلم التسبحة بأنه يتعلم ألحان بأنه يتعلم لغة قبطية بأنه يتعلم تراتيل جديدة بانه يتعلم موسيقى مثلا موسيقى ما تجيش تقول له كله الا الموسيقى الموسيقى دي حرام 100% لا ما اقدرش اقول ان الموسيقى حرام داود النبي كان محاطا بجماعة قوية من الموسيقيين البعض قال كان بيبقى عنده حوالي 60 واحد بيشتغلوا اللي بيشتغل على الناي واللي على المسمار واللي على العشرة أوتار واللي على البوق واللي على أدوات النفخ آه، حسب الموسيقى التي كانت موجودة في أيامهم اللي فيكم يقرأ كتاب مرشد الطالبين يجد فيه فصل عن الآلات الموسيقية اللي كانت بتستخدم في ذلك الزمان والعود والقيثار وكان يشتغل فيهم في الموسيقى وبعدين لما يقول سلاه يبقى فاصل موسيقي على بال ما يجهزه لنغمة أخرى والكتاب المقدس يحكي لنا عن مواهب موسيقية مثل آساف وهامان وهم نفسهم بقوا يعملوا مزامير ولما تقروا المزمور الأخير واللي قبل منه تجدوا آه، بيتكلم على أدوات موسيقية كثيرة بيقول إيه سبحوا الله في قدسه سبحوه في فلق قوته سبحوه على قواته إلى آخره سبحوه بصوت الصور سبحوه برباب وعود سبحوه بدف ورقص سبحوه بأوتار وقيصار سبحوه بصنوج التصويت سبحوه بصنوج الهتاف كل نسمة فلتسبح الرب اليوم وفي مزامير أخرى كثيرة تلاقي كلمة القيثارة والعود موجودة كتير فنحن لا نكتم مواهب مواهب الشباب إنما نصقلها علشان الشباب يحسن استخدامها يحسن استخدامها واحنا بنلاقي فرق كورال بتشتغل على آلات موسيقية متعددة وبيقولوا تراتيل المهم ان احنا ننصحهم بان التراتيل تكون مناسبة وان الالحان تكون مناسبة لكن الموسيقى في حد ذاتها لا نستطيع ان نقف امامها صقل مواهب الشباب واكتشافها ومعرفتها آه، سواء شباب آه، او شابات يعني مثلا افرض روايه بيعملوها لشهيد في القرن الرابع في عصر روماني وبعدين بيجدوا في الكتب والكتالوجات ايه الملابس التي كانت تستخدم في العصر الروماني وممكن فريق من الفتيات يفصلوا الملابس دي انا عارف ان فيلم ماري اللي عملته ابرشية المنصورة اتكلف عشرات الالاف في الملابس عشرات الالاف ربما أربعين ألف ولا حاجة زي كده مش فاكر الرقم بالظبط لكن كلف كتير عشان بيشتروها لكن لو يفصلوها ويبقى عندنا في وقت من الأوقات مخزن لاحتياجات التمثيليات ونموذج من كافة الملابس في كافة العصور يعني انتوا دلوقتي لما بتشوفوا صورة مريمينا مثلا النهارده عيد مريمينا تلاقي ملابسه تختلف عن الجنود في أيامنا ماري جرجس برضو نفس الوضع الظهورات اللي بيظهر بيها بعض الملائكة ليها نوع من الملابس يختلف فلو ناس اشتغلوا في هذا النشاط وكونوا معرض لملابس العصور المتعدده اللي عاشت فيها الكنيسة أو عاشت فيها الدولة الشاب نحتاج إن احنا نكتشف دواخله بإن احنا نعطيه فرصة لكي ينطلق على سجيته دون قيود وبعدين لو كان في أخطاء تبقى تحت مجال التوجيه لو كان لو كان متكتم على طول كده مش هتعرف جواه ايه خليه يقول اللي جواه ولو غلط وبعدين صحح له ودربه على ايه هو الصح دي بتنفع في الرحلات وبتنفع في النوادي وبتنفع في المعسكرات النوادي جزء من ملء فراغ الشاب لكن المهم ان توجد لها ضوابط ضوابط من جهه المواعيد لان في نوادي في الكنائس يستمروا ال 12 بالليل يخرجوا بعد نص الليل يرجعوا بنات وولاد في الوقت ده بيكونوا موضع نقد وإن لامتهم الأسرة يقولوا لها الكنيسة مصرحين لها بكده فلازم يكون في ضوابط من جهة الوقت وضوابط من جهة الشوشرة والهدوء لأن في أولاد يكون نادي تبع الكنيسة ويزعقوا يفتكروا ان اللعب كده وهو طبيعتهم كده في اللعب وفي بعض الاوقات جات لنا شكاوى من الجيران ضد نادي الكنيسه والشوشره اللي بيعملوه أنا هنا لما كنت ساكن في البيت بتاع الإكليريكية زمان كان ورانا في نادي ما كنتش أعرف لا أقرأ ولا أدرس ولا أنام حتى من شوشرة العيال برضو لابد أن النوادي تكون تحت إشراف روحي وإن ما كانتش تحت إشراف روحي ربما تضر بدلا من ان تنفع لان الناس هيتعودوا ان في جو الكنيسه بيتخانقوا وبيزعقوا وربما يتشتموا ويختلفوا ومفيش حد بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه فعايزه ضوابط للنوادي من جهه الوقت من جهه الصوت من جهه النظام سواء كانت نوائي نوادي بتاعت فناء field يعني أو نوادي indoor games جوه مبنى بيلعبوا مع بعض بينج بونج أو بلياردو أو شطرنج أو أي حاجة ما يجيش واحد من المتزمتين يقول الشطرنج ده حلال ولا حرام ده كانوا زمان بيسموها لعبة الملوك لأن فيها مجال كبير للتفكير الواحد بيفكر في كل حركة يحركها ايه رد الفعل بتاع زميله ورد الفعل ده يحتاج منه لإيه ولو هو عمل الإيه ده والتاني هيعمل إيه ويقعد يفكر لذلك تلاقوا اتنين صامتين هم مش صامتين هم بيفكروا هي لعبة تعلم التفكير وتعلم الخطط وتعلم حسبان ردود الفعل لأي تصرف فكما إن في اللعبة كل تصرف بيكون له ردود فعل كذلك في تصرفات الحياة وفي أعمال الإنسان وفي المواقف التي يتخذها لازم يعمل حساب ردود الفعل هتبقى إيه إحنا نشكر ربنا إننا بالنسبة للشباب يعني أوجدنا بنعمة ربنا أسقفية للشباب بتقوم بعمل كبير جدا بعمل كبير جدا في نواحي متعددة وفي أنشطة متعددة من كل ناحية الشباب نحتاج إلى رعايته ثقافيا وروحيا واجتماعيا ورياضيا وخلقيا من كل ناحيه يعني ما نوع الثقافه التي نريد ان نقدمها للشباب كيف ندخل الى الثقافات الموجوده ونختار الطيب منها ونعرضه على الشباب يعني الشباب مثلا يحتاج انه يقرا قصص وفي العالم في قصص وحشه وفي قصص كويسه كيف ننتقي السليم من القصص لكي نقدمه للشباب كنت زمان كل ما اسافر بلد اجمع القصص اللي بيدوها للاطفال ولقيت غالبية القصص داخلة في الجن والحاجات الغريبة اللي بتطير في الهواء واللي بتنزل في الأرض واللي زي بساط الريح وغيره وحاجات كتيرة كلها جن في جن قلت يمكن ده في مصر بلاد عربية ولفت على ألف ليلة وليلة وباقي القصص اللي من هذا النوع ورحلات سندباد وبساط سليمان والحاجات اللي زي دي لقيت برضو عند الأجانب في حاجات من نفس النوع ده يعني الخيال بياخد صوره عجيبه وبعدين ندور على الهدف الروحي ساعات لا نجده فاحنا عايزين الثقافه السليمه التي تقدم للشباب ما يكونش فيها ضرر وفي نفس الوقت يكون فيها منفعه كبيره ويكون تنوع الثقافة يعني ايه تنوع الثقافة يعني المفروض نقدم له ثقافة في التاريخ وفي الأدب وثقافة في الطب أو على الأقل في مبادئ الصحة وثقافة في السياسة ومعلومات عنها مش سياسة فلان من الناس أو حكومة فلان لا بوجه عام وانا شاب صغير على ما اظن كان عمري 16 سنه قريت كتاب في السياسه تاليف واحد اسمه جوستاف لوبون مترجم للعربي لكن كان كان كتاب مفيد جدا ولا انساه يعني فاكر من ضمن الكلمات اللي انا اتذكرها من قيمه 60 سنه تقريبا آه بيقول الحرية والسلطة تعطى للشعب حسب نضوجه الفكري ونضوجه السياسي ومن هنا اختلفت السياسة في مناهج كثيرة لأن شعب مثلا مش دارس مجرد خطيب يتكلم ويؤثر فيه يمشي وراه ويديله صوته دون أن يعرف ما هي سياسته وفي إنسان تاني يكون ناضج يحرص على الصوت كل الحرص ويشوف إيه اللي يعمله من أجل صالح البلد برضه محتاجين ان احنا ندي اولادنا معلومات في السياسه وممكن ان نعطيهم ايضا دروسا في الوطنيه وممكن نعودهم ان يكون ليهم تذكره انتخاب ويدي صوته ويديه للشخص الصالح وصوته ده هيساهم في مستقبل البلد وفي طريقه إدارتها نعلم الأولاد أشياء من هذا النوع من الناحية الثقافية نديله معلومات في حاجات كتيرة ادي الولد معلومات عن التدخين معلومات عن المخدرات أضرارها طبعا معلومات عن بعض الأمراض التناسلية اديله معلومات في الآثار اديله معلومات عامة اديله معلومات في الشخصيات الكبيرة عبر التاريخ من مختلف الجنسيات والثقافات والبلدان كون عقلية للولد صدقوني هذا النوع من الدراسة يبعد عنه تفكير خاطئ في أمور جنسية وأمور أخلاقية لأن عقله بيكون مشغول بحاجة تاني هو الشاب بيتعب ليه من الناحية الجنسية إن عقل فاضي فبيجي الشيطان يعشش فيه ومفيش مشاعر منوعه ساميه فتيجي مشاعر متدنيه آه، تدخل جواه لكن الثقافه والمعلومات والفكر والعقل المنشغل ما تقوليش ما ينشغلش الا بالمزامير لا مش هيقدر هيقرا في المزامير وبعد كده هيزهق مش كل الرهبان من نوع القديس أرسانيوس يقف يصلي بالليل والشمس من وراه لغاية لما تطلع من قدامه مش الكل بالشكل ده مش الكل متدرب على الصلاة الدائمة حتى ولا الرهبان ما في رهبان بعاد عن الصلاة الدائمة كتير آه، مش كل واحد وصل إلى هذا المستوى الروحي لكن نديله نشغل فكره بما هو مفيد ونشغل فكره بالروحيات أيضا لكن ما نقولوش مية في المية صلاة مية في المية مزامير هيسيبنا ويمشي ومش هيقدر على كده ونبقى بنطالبه بشيء في غير مستواه قائد الشباب السليم يعطي من الروحيات بتدريج في حدود امكانيات الشاب الذي يتدرب على يديه كل ما ينمو اكتر يديله قسط اكبر من ضمن الأشياء المفيدة للشباب بيوت الشباب بيوت المغتربين بيوت المغتربات بيوت الخلوة الموجودة في الأديرة كل ده بيفيد آه، وبيخلي الشاب في جو روحي وبتعطى ليه فرصة كويسة من ناحية الخلقية ومن ناحية الجنس ومن ناحية الخلطة تحتاج انها تؤخذ في حرص شديد بالنسبه للشاب يحتاج ان ياخذ مفاهيم معينه يدرس ما هو مفهوم القوه وهل القوه يعني العنف ولا في قوه في الاراده وفي قوة في الفكر وفي قوة في الإقناع وفي قوة في الروحيات وفي قوة في ضبط النفس يعني يدرس ما هي القوة ويدرس أيضا ما هي الحرية وإلى أي حد يستخدم حريته بحيث لا تتعارض مع حريات الآخرين ولا تتعارض مع النظام العام ولا قوانين الدولة ولا علاقته بربنا نعلمه مبادئ زي النظام مثلا ساعات احنا نكون خارجين نلاقي واحد عمل باركنج للعربية بتاعته في وسط الطريق لا حد قادر يمشي ولا حد قادر يحول ويمكن يكون إنسان كبير وله مركز ليه؟ لأنه ما ولفش على كيف يتعامل مع الآخر كيف يتعامل مع الغير كيف لا يكون أنانيا في حياته كل دي أشياء مفروض إن احنا نعلمها للشباب مفروض نعلم الشباب قيم معينه مفروض نعلمه ان هو لا ينجرف وراء تيار الغضب ولا الانفعال ولا الثورات لان في شباب بيعملوا كده وتلاقي يمكن امثال هؤلاء تلاقي عنده كثره الشجار وسرعه الاستثاره والاعتداء على الغير ما في ناس بيعودوا الشباب انهم يبقوا ارهابيين في ناس كده ومقتنع بكده نعود الشباب على الفضائل المعينة تربية الشباب في حدود الفضيلة إلى آخره أيضا الثقافة الدينية والثقافة الدينية مفروض يرتفع مستواها تدريجيا لأن في ناس تلاقيه لسه في إعدادي وبيدرسوه إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما خدناها زمان وإحنا عيال لسه برضه ويمكن يروح في الجامعة ويلاقي قصاده برضه إبراهيم وإسحاق ويعقوب الجو لازم يكون يرتفع مستواه من ناحية الثقافة وال- والمعرفة لازم ناخد بالنا من الشباب المنطوي وكيف نعالج انطوائه والشباب الاجتماعي الذي وصلت فيه النزعة الاجتماعية إلى التسيب ونشوف إيه علاجه كلام كتير ممكن نقوله عن الشباب نكتفي بده دلوقتي